اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني النهاردة إن شاء الله محتاجين نطلع كوكب لو قدرنا إن إحنا نتخلق بالخلق اللي موجود في الكوكب ده إن شاء الله يقينا ربنا هيرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة وهيدخلنا الجنة وهيرضى عنا ويقربنا أكتر وأكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ودايما بذكركم بالحديث اللي بنذكره في كل حلقة ألا أخبركم بأحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا أخوي وحبيبي يلا بسرعة على وجه السرعة نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا لكوكب التواضع الله مفيش أجمل في الدنيا ديت من خلق التواضع ان الانسان كل ما يزداد رفعه كل ما يزداد تواضع عارف اخويا وحبيبي عارف حضرتك سنبله القمح سنبله القمح دي كل ما بتكون مليانه وتقيله بتلاقيها موطيه على الارض ومتواضعه وكل ما تكون فاضيه وما فيهاش اي ثمر خالص بتلاقيها شامخه وواقفه متكبره دايما تعرف المتكبر انه انسان فاضي ما عندوش اي حاجه خالص لا عنده علم ولا عنده تقوى ولا عنده ايمانيات عاليه يعني ما بقولش انه مش مؤمن بس بقول ايمانياته ضعيفه جدا ليه لان هو ال- الكبر اللي جواه عياذا بالله بيفضيه من كل حاجه اما الانسان ال- الفاضل الانسان اللي عنده علم الانسان اللي عنده خير دايما تلاقيه متواضع ودايما تلاقيه كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الله اكبر دايما كده تلاقيه انسان هين كده في مشيه على الارض سهل جميل بسيط متواضع آه، يعني بشوش ما شاء الله فيه صفات جميله جدا تعالى بسرعه نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت واكيد هتلاقي سكانه كتير قوي واحنا ما بنذكرش كل سكان الكوكب لكن بناخد بس بعض العناصر اللي احنا ممكن نقول ان يعني اهي نماذج جميله مشرقه ومشرفه نتعلم منهم التواضع كان اول قصر واحنا داخلين على ايدنا اليمين كده كان قصر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سيد المتواضعين بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي سيدنا ابو بكر كان في قصة عجيبة جدا بيحكيها عنه سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب كان في امرأة عجوز في أطراف المدينة كان بيتعهدها عمر بن الخطاب كان يروح ينظف لها الخيمة ويعد لها الطعام ويملى لها المية ويظبط لها كل حياتها لأنها كانت عجوز وعمياء بيقول فعملت الموضوع دوت كام يوم كده وبعدين بعدها فوجئت ان كل ما اروح الاقي الخيمه متوضبه والاكل محطوط والميه متظبطه والخيمه نظيفه ومفيش اي حاجه خالص بقول لها مين اللي بيعمل لك كده فتقول له رجل ياتيني من اطراف المدينه لا ادري من هو آه، امراه عمياء ما تعرفش مين قدر الله سبحانه وتعالى ان عمر بن الخطاب كل ما يروح يلاقي الايه كل حاجه متوضبه لهذه المراه العجوز فاختبأ وقال لازم أعرف مين اللي بيعمل كده فاختبأ مرة فوجد أبا بكر خارجا من عند هذه المرأة العجوز وكان ساعتها أبو بكر الصديق كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعلم المرأة أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجي لها وبيوضب لها حاجتها وبيعد لها الطعام وينظف لها الخيمة رضي الله عنه وارضاه ودي كانت صورة عجيبة جدا لولا صحة النقل كنا نقول ان الكلام ده من نسج الخيال ازاي يا جماعة رجل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر امير المؤمنين ورغم ده كله يروح لخيمة هذه المرأة العجوز عشان يظبط لها كل حاجة مين يقول ان في حد في الدنيا بلغ هذه القمة هذه القمة من التواضع الا واحد تربى بين يدي النبي اسم- النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نشوف موقف تاني سيدنا ابو بكر ابو بكر الصديق قبل ان هو يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكان معين وبعدين كان بيحلب بيحلب أغنام من أهل الحي آه، كل يوم كل يوم يوم الصبحية ويحلب الأغنام بتاعة أهل الحي اللي هو ساكن معاهم يعني كنوع من المساعدة وكنوع من حسن الجوار وكنوع من تألف قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى فلما بويع بالخلافة وأصبح خليفة رسول الله كل نساء الحي قالوا خلاص أبو بكر الصديق بقى, بقى الخليفة فلا يمكن أبدا هيحلب أغنام الحي فمش ممكن يعمل كده وإذا بأبي بكر يقول والله إني لأرجو الله ألا يغيرني ما أنا فيه عن فعل الخير الذي كنت أفعله فظل يحلب أغنام الحي حتى وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف موقف ثالث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عشان تعرف قد إيه تواضع هذا الرجل العظيم الذي تربى بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق لما أرسل الجنود إلى الشام أمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة فمشي معهم عشان يوصلهم لأطراف المدينة وينطلقوا باسم الله ويتوكلوا على الله وإذا به هو يمشي وهم يركبون فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني يعني عايزين يقول له هي صح يعني ان احنا نبقى راكبين وانت ماشي قال لا عليكم اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله جل وعلا شفت قد ايه التواضع شفت قد ايه الحلم شفت قد ايه العظمه التي صدرت من هذا الرجل العظيم خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال نشوف القصر اللي بعده على طول طبعا معروف قصر مين عمر بن الخطاب امير المؤمنين اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب اللي قال عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر اللي النبي قال عنه إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما, ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يعني عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر اللي كان ثمرة من ثمرات دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب في يوم من الأيام فجأة كده وبدون مقدمات وبلا سبب بدأ ينادي على الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة اجتمع الناس جميعا في المسجد فلما اجتمعوا في المسجد قام عمر بن الخطاب فحمد الله وصلى على رسول الله وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أيها الناس لقد رأيتني وأنا غلام صغير أرعى الغنم لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو من زبيب ثم نزل وحمد الله ثم نزل فلما نزل قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن قمئت نفسك يعني أنت قمت عبت نفسك واحتقرت نفسك قدام الناس ونزلت من مكانتك ليه قال له يا ابن عوف والله لقد راودتني نفسي وحدثتني نفسي فقالت, في فقالت نفسي أنت المؤمنين عمر بن الخطاب فأردت أن أذل نفسي وأن أعلمها قدرها يا الله شفت قد ايه التواضع عمر بن الخطاب اللي انس بن مالك بيحكي عنه انه في يوم من الايام دخل بستان ومحدش كان شايفه كان بينه وبين انس بن مالك كان جدار كده فسمعه من ورا الجدار وهو بيقول عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخن بخن والله والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله شفت قد إيه إنسان مراقب للمولى عز وجل قد إيه إنسان متواضع لا يفكر أبدا في أنه أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة وليه مكانه والدنيا كلها بتخاف منه والفرس والروم عامله له 1000 مليون حساب ورغم ذلك كان متواضعا غاية التواضع بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وعمر بن الخطاب رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس أسأل الله عز وجل أن يرد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود قولوا أمين فعمر بن الخطاب كان رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس كان معاه مين أبو عبيدة بن الجراح فهم ماشيين رايحين جاءت مخاضة من الماء فماذا يصنع عمر نزل من على الدب حتى لا يحملها فوق طاقتها ونزل وراح مشمر توبه وراح خلع النعلين بتوعه وحطهم على عاتقه ومشي ايه يخوض في الماء حتى ابتل كل ما لبسه بالماء فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك بهذا المنظر يعني ما يسرنيش أبدا أن الناس اللي جايين تقابلهم دولت يشوفوك وانت ماشي بالمنظر ده فقال إيه يا أبا عبيدة والله لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كنت هفضل أضرب فيه لحد ما أخلص عليه يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله الله أكبر عزتك أن أنت تكون متمسك بهذا الدين وأن أنت تكون من أبناء هذا الدين ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف القصر اللي بعد كده قصر علي بن أبي طالب الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي في الأسواق وهو وال وهو أمير المؤمنين كان يمشي في الأسواق يرشد الضال ويعين الضعيف ويعين المحتاج المحتاج وكان يفتح على الباعة وال وال وال والتجار ويقرأ عليهم قول المولى عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا سبحان الله نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين كان دايما يقول لهم ان العلو في الأرض ده سبب ضياع أي إنسان في الدنيا إن الإنسان يستعلي و- ويفكر ان هو يعني آه، أرض تهدم عليك أدي ده ضياع للإنسان إنما الدار الآخرة يجعلها المولى عز وجل لأهل التواضع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أخوي وحبيبي القصر اللي جنبيهم على طول كان قصر سلمان الفارسي وكان قصة عجيبة جدا كان من أغرب القصص التي وقفت عليها سلمان الفارسي كان أمير على المدائن وانت عارف بقى المدائن بقى وكنوز المدائن بقى وحاجة يعني ما شاء الله سلمان الفارسي أمير على المدائن فجاء رجل من بلاد الشام لا يعرف سلمان الفارسي هو عارف طبعا س- سيرة سلمان الفارسي وكل حاجة لكن عمره ما شافه قبل كده فقابله في الشارع وسلمان الفارسي راجل متواضع جدا ولابس لبس بسيط جدا هو امير المدائن فبيقول له آه، يعني الراجل كان معاه حمل طين يعني تين تين بالتي- بالتاء بالتاء يعني فكان معاه حمل تين فزي تين برشومي او تين شوكه ما تعرفش المهم ايه فحطه في قفص كده او في آه، حمل كده في قف في اي حاجه يعني فراح مشاور لسلمان الفارسي ان يحمل هذا الطين فاذا بسلمان الفارسي خد التين اللي معاه وحمله على كتفه ومشي وراجل ماشي جنبه عشان يعرفوا البيت فين فهم ماشيين عدوا على الناس فالناس بيقولوا سبحان الله الا تعلم من هذا انه أ- أ- امير المدائن ده, ده امير البلاد ديت انت مش قايله ل- فاذا بي يقول والله ما عرفتك سامحني سامحني يا سلمان والله ما عرفتك قال لا والله والله لا انزعها من على كتفي حتى اوصلك الى بيتك والله لا يمكن ابدا هوصلك لحد بيتك يعني هوصلك لحد بيتك ايه التواضع ده ايه التواضع واللين والحاجه طبعا حاجه لا يمكن حاجه تسطر على القلوب بماء الذهب سبحان الله تعال نشوف القصر اللي بعده ده اخر قصر قصر عبد الله ابن سلام عبد الله بن سلام كان غني وفي يوم من الايام كان ماشي في السوق وشايل حزمه من الحطب فواحد قال له يا عبد الله يعني أغناك الله عز وجل عن هذا فلماذا تحمل هذه الحزمة من الحطب ما تجيب واحد من الناس اللي شغالين عندك هو يشيلها لك فقال لقد أردت أن أكسر في قلبي الكبر فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لكن الحقيقة واحنا عمالين بنتفرج على القصور الجميلة اللي موجودة في الكوكب ده كالعادة كان أجمل وأعظم وأبهى وأحلى قصر في الكوكب ده كان كوكب سيد المتواضعين الله عمرك سمعت وعمرك شفت إنسان على وجه الأرض في تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيل تعال نشوف كده صور جميلة أوي من تواضع النبي والله العظيم يا جماعة شيء فوق الخيال لا يمكن نبي الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو اللي قال كده عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر شوف التواضع يعني حتى لما جه يخبر إن هو سيد ولد آدم قال ولا فخر أنا ما بفتخرش بكده أبدا صلى الله عليه وسلم النبي حتى لما حب يخبر الأمة إن هو ليه درجة معينة في الجنة ما حدش هيوصل لها أبدا اسمها الوسيلة شوف التواضع يا أخي قال إيه قال إذا سمعتم المؤذن الحديث رواه مسلم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر, عشر, عشر صلوات ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله شوف التواضع بيقول إيه وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكن من تواضعه مكسوف يقول إن أنا هو أنا صاحب الوسيلة ديت صلى الله عليه وسلم شوف التواضع قال وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة أمنا عائشة آه، سألها رجل والحديث رواه البغوي بسند حسن قال كي كان- هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيتي قالت أجل كان يقصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيتي يا الله نبينا صلى الله عليه وسلم اللي مسؤول عن هذه الدعوة العظيمة عن هداية البشرية أجمعين وعن توصيل هذا الخير ومسؤول عن تسع زوجات ومسؤول عن أمة كاملة ورغم ذلك كان في بيته يخصف نعلة ويخيط ثوبة ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم أي نعم ودي زوجته اللي قالت كده تخيل تعال ش- شوف الحديث تاني حديث رواه البخاري عن أمنا عائشة أنها سئلت عما كان يصنع النبي في أهل قالت كان في مهنة أهل بيتي فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه خد بالك أحيانا الواحد مثلا إيه ممكن يكون فقير زمان وبعدين ربنا أغناه ما يحبش حد أبدا يفكره إن هو كان فقير فلما تقول له مش أنت كنت فقير يقول لك يا راجل ده أنا من أيام جدي الباشا وإحنا الحمد لله رب العالمين عايشين حياة البشوات يعني واخد بالك أه سبحان الله يعني وممكن يقعد بقى يضحك عليك ويعني و... و- فسبحان الله فيقدر المولى عز وجل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم كان فقير واغناه الله وحتى في عز الغنى كان يتصدق بكل ما معه ولا يبقي شيئا صلى الله عليه وسلم حتى عند موته يقول لها يا عائشه تصدقي بتلك الدراهم التي عندي سبع دراهم ولا تسع دراهم كيف القى الله وفي بيتي سبعه دراهم يا سبحان الله تخيل النبي فالنبي بيقول لهم من باب التواضع بيقول لهم ما من نبي او ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط قراريط دي عمله عمله بسيطه جدا جدا حاجه كده زي التعريفه والشيلن كده فمزاج على قراريط لأهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه البراء بن عازب كما في الصحيحين قال كان النبي ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه تخيل سيد ولد آدم نبي الأمة وقائد الأمة ورغم ذلك مش يقول بقى للصحابة يلا انقلوا التراب يلا احفروا الخندق نزل معاهم صلى الله عليه وسلم ينقل التراب لحد ما جسمه اغبر بالتراب ونزل ضرب الصخرة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس الضربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن صلى الله عليه وآله وسلم صورة تانية جميلة جدا النبي كما عند البخاري يقول ايه لا تطروني لا تبالغوا في مدحي شوف قد ايه مع انه هو يستحق كل كلمة مدح صلى الله عليه وسلم لكن بيقول ايه لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بابي هو امي صلى الله عليه واله وسلم حديث اغرب من الخيال بقى النبي بيقول لهم من عائشة والحديث رواه ابو يعلى باسناد صحيح بيقولوا من عائشة بيقول لها يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب والله لا لك اللفظ تاني بس تصلى على حبيبك قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب لا أنا لو حبيت جبال ذهب هتمشي معايا جاءني ملك بيقول لها بيحكي لها بقى القصة بيقول لها جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة خد بالك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا حبيت تكون نبي ملك من ملوك الزمان وتملك بقى القصور و وتملك بقى الأرض ومن عليها وما عليها سبحان الله وإن شئت أن تكون نبيا عبدا رجل بسيط أو إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا واخد بالك سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جبريل كأن النبي عليه السلام يعني إيه بيستشير سيدنا جبريل عليه السلام فإذا بجبريل عليه السلام يقول له أشار إليه ضع نفسك يا رسول الله تواضع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل عبدا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لها لو عايز الجبال تمشي ورايا كلها ذهب كنت أعمل كده لأن ربنا عرض عليه عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لك أن تتخيل كما عند الترمذي بسند صحيح عمرك تخيلت سيد ولد آدم اللي يستحق أن يعيش في أجمل وأبهى وأحلى قصور الكون ده كله ورغم ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم عايش مع زوجاته تسع في تسع غرف كلها مصنوعة من الخوص والجريد حاجة بسيطة جدا لدرجة ان النبي لما كان يعوز يصلي قيام الليل عند امنا عائشة كان لما يعوز يسجد يا جماعة كان يغمز اطراف رجليها عشان تلم رجليها عشان يلاقي مكان يسجد فيه فإذا سجد السجدتين وقام النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها في رجليها عشان تفتح عشان عشان تفرد رجليها بدل ما هي ضم رجليها رجليها وجعتها خدت بالك سبحان الله شيء فوق الخيال الغرفة مش مقضياه ان هو ان امنا عائشة تنام ان هو يلاقي مكان يسجد فيه سيد ولد ادم تلم رجليها عشان يسجد وبعدين تفرد رجليها مرة تانية عشان يقوم صلى الله عليه وسلم شيء فوق الخيال تخيل ان النبي يدخل عليه ابن مسعود وبعض الصحابة فيلاقوه نايم نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف عمر سيادتك نمت على الحصير عمرك جربت ان انت تنام على الحصير ده انت لو قالوا لك نام على مرتبة مرتبة يعني من أجمل مراتب التركي ولا بتاع ولا اليانسن ولا الكلام ده كله ونام عليها فقط من غير سرير ده تقول معقولة ده آخر آخر آخر آخر العيشة أو آخر الزمن إن أنا أعيش على مرتبة سبحان الله مع إن النبي ما كانش نام على مرتبة زي ده كان نام على الحصير صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله فنام على الحصير فدخل عليه ابن مسعود وقال له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء ألا نتخذ لك فراشا لينا وإذا بالحبيب المصطفى سيد المتواضعين يقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم وكم من دعاء النبي كما عند ابن ماجه بإسنان الحسن اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا ناس يا فقراء ما تزعلوش ده النبي بيقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أخويا الفقير اللي زعلان إن هو فقير وتعبان ومتضايق يكفي إنك تعلم إن يوم القيامة هتنسى كل فقر وكل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن كما أخبر النبي كما عند مسلم فيغمس المؤمن غمسة في الجنة فيسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط سبحان الله أخوي وحبيبي هتدخل الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام يعني بنصف يوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح طيب تعالوا نشوف بقى دعوة للتواضع ما دمنا عايشين في التواضع ده تعالوا نشوف بقى ربنا بيدعونا للتواضع ازاي وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بيدعونا للتواضع ازاي قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله هو بيحبهم وهم بيحبوه ايه مواصفاتهم يا ربي اول صفة أذلة على المؤمنين متواضعين يا جماعة متواضعين ده ربنا لما وصف الداعية الناجح ليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قال بعدها فذكر أنت داعية ناجح يلا قوم ذكر الناس بالله سبحانه وتعالى يعني إيه يعني لازم يكون عندك أربع صفات أول حاجة صبر الإبل تاني حاجة سمو السماء تالت حاجة ثبات الجبال رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها خليك متواضع وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا قال جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أكيد حضرتك عايز تعرف النبي قال إيه في الموضوع دوت أكيد في أحاديث كتيرة جدا بتحض المسلمين على أنهم يكونوا متواضعين تعالوا نشوف سيد المتواضعين قال إيه قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله والله الذي لا إله غيره كل ما هنتواضع كل ما ربنا هيرفع قدرنا قول لي بس يا شيخ محمود الكلام ده ما ينفعش في الزمن ده لازم نتعامل مع الناس من خلال البرستيج والمكانة وال... كل ده ما يهمكش ولا تشغل أصلا بيه أنت اشغل نفسك بأن أنت تكون متواضع اشغل نفسك بأن قلبك يكون موصول بالله سبحانه وتعالى وربك سبحانه وتعالى هو اللي هيلقي محبتك في قلوب الناس بفضل الله حتى لو بعض الناس هدموك حقك هدموك حقك لكن في النهاية بفضل الله هيكون أغلبية الناس بتحترمك وبتوقرك وبتحبك وبتقدرك بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسناد الحسن ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك خد بالك إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته الله أكبر كل واحد في رأسه في حكمة الحكمة ديت لو إنك أنت تواضعت ربنا بيؤمر الملك يقول له ارفع الحكمة بتاعته خليه رجل حكيم خليه رجل عاقل خليه يقول كلام يخش القلوب بفضل الله خليه يفكر تفكير ينفعه في دنيته واخرته خليه يكون انسان ناجح متفوق ما شاء الله ارفع حكمته وان تكبر قيل للملك دع حكمته خليه بقى من غير حكمة خليه يمشي كده واخدها بالدراع وخلاص ربنا عافينا وعافيكم قال صلى الله عليه وسلم يعني حاكيا عن المولى عز وجل أنه قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا والحديث رواه أحمد بسند صحيح أخويا وحبيبي أختي الفاضلة بعد ما طوفنا في كوكب التواضع أكيد لازم كل واحد فينا يراجع نفسه اقعد مع نفسك قاعدة قول لي بالله عليك بتتكبر ليه بتتكبر ليه انت عارف ان الانسان اصلا لا يملك من امره اي شيء حتة فيروس قد كده يرقد الانسان وينهي حياته ويدمره سبحان الله والله لسه شاب متصل بي اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه شاب حاجة 20 سنة والله وكان بيجيني كل شهر يعني يزورني سبحان الله والله الذي لا إله غيره بيتصل بيا أول امبارح بيكلمني مش قادر يتكلم لسانه تقيل مالك حبيب قلبي قال لي أصبت بجلطة سببت لي شلل نصف عياذا بالله شاب لسه حاجة وعشرين سنة شوف قد إيه كون إن أنا أفتخر بصحتي والصحة دي في لحظة بتضيع سبحان الله آه، بفتخر بمنصبي في لحظة يتشال بيبقى ايه بيبقى آه، منصبه وزير ولا ولا كذا ولا كذا في لحظة طلع معاش او اترفد او استق او استقال او حصل له اي مشكلة او طلع بفضيحة اي حاجة في لحظة كل ده بيروح عندك ايه بتفتخر بيه تاني بزوجة ممكن تموت باولاد ممكن يروحوا بنفسك بمنصبك بمالك بكل حاجة ممكن تروح كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يعني خلي عندك كده تواضع لله ما تواضع عبد لله الا رفعه الله عز وجل ربنا هيرفع قدرك بالتواضع التواضع عمره ما هينزل من قدرك ابدا عمره ما هينزل من مكانتك عمرك ما هتتواضع والناس تقول ايه يا عم سيبك منه ده متواضع حد هيقول الكلام ده الا اذا كان انسان احمق او جاهل او ما بيفهمش اصلا انما الانسان اللي بيفهم وبيقدر عارف وبيحترم اهل التواضع الناس الافاضل وكلما ازددت علما لو كنت عالم او داعيه كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك انت لما تقعد تقرا كل يوم لازم تقرا وانا لا اظن ان يكون في اي انسان يصلح ان يكون عالم او طالب علم الا ولازم على الاقل كل يوم يقرا 8 ساعات على الاقل وانت بتقرا كل يوم تقول ما شاء الله ده انا اول مره اقرا المعلومه دي سبحان الله يعني انا كنت جاهل بالمعلومه دي وتاني يوم ما شاء الله معلومه جديده كل يوم مئات المعلومات بتدخل دماغك وانت جاهل بها فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك اخوي وحبيبي ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل ربنا هيرفع قدرك في الدنيا والآخرة أما المتكبر يكفينا أن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعوذ بالله ان تكون قلوبنا مليانة كبر ما زلنا على كوكب التواضع هننزل مرة تانية ونركب سفينة الفضاء ونرجع لكوكب الارض مرة تانية علشان نبدأ بكرة رحلة جديدة وجميلة ان شاء الله بصحبة احبابي واهلي وناسي نطلع كوكب تاني يا ترى الكوكب ده ايه ده اللي هنعرفه بكرة ان شاء الله جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام